لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثي وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كل عام وانتم بخير عام هجري جديد بعد أن مر عام ما أمره مر بحلوه ومره مر ودخل عام نرجو حلوه فاللهم اكفنا شر المرار فيه اللهم اجعل هذا العام فاتحة خير على المسلمين اللهم اجعل هذا العام كشف غمة عن جميع الأمة اللهم اجعل هذا العام فتحا وتمكينا للدين اللهم اجعل هذا العام رحمه وبشرى وبلسم للمسلمين اللهم اجعل هذا العام عونا على اقامه اركان الدين اللهم اجعل هذا العام تيسيرا ولطفا وعونا وكرما وجودا منك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا العام عفوا وعافيه ورحمة وعطفا منك يا حي يا قيوم آمين إخوتي في الله أنا أحبكم في الله آه كلمني بالأمس آه أحد إخواني محمد القصاص الله يرحمه ويعافيه وقال لي هي الصورة ضلمة قوي كده مفيش أي تفاؤل ف هحاول اتفائل الليله دي بان نسمع لو سمع المسلمون النهارده للاسف المز... للاسف الشديد المسلمين ما بيسمعوش ما بيسمعوش قران ما بيسمعوش سنه ما بيسمعوش هدايه ما بيسمعوش وانما كل واحد بيسمع على مزاجه وانا كثيرا قلت ان بعض الناس مهما تكلمت هو مش سامعك هو بيفكر في حاجه تانية في مصيبه تانية بيفكر هيرد عليك يقول ايه لكن ما بيفكرش تعالوا واحنا في هداية الإسماع مراتب الهداية عشر مراتب بدأنا من أول مرتبة التكليم مرتبة الوحي وصلنا إلى مرتبة البيان العام البيان الخاص مرتبة الإسماع قال الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم كان سمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تكلمنا في مرتبة الإسماع في الأسبوع الماضي آه، وذكرنا أن قضية الإسماع آه، قضية خطيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى جعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم وعدم ذلك دليل على عدم الخير فيهم واخبر عن اعدائه انهم هجروا السماع وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون فالسماع رسول الايمان الى القلب وداعيه ومعلمه والسماع اصل العقل واساس الايمان الذي انبنى عليه وحقيقه السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه طلبا وهربا حبا وبغضا والناس في السماع انواع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه فهذا حظه ما وافق طبعه ومنهم من يسمع بحاله وايمانه ومعرفته وقلبه فهذا يفتح له المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغيره ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به في الروايه الثانيه فبي يسمع فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فمن الناس من يسمع بالله لا بغيره وهذا اعلى سماعا واصح من كل احد يبقى بعد ما قسمنا السامع منهم من يستم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه ومنهم من يسمع بحاله وايمانه ومعرفته وقلبه ومنهم من يسمع بالله تعالوا لننظر الى المسموع نسمع ايه نسمع ايه قال ابن القيم عليه رحمه الله فاما المسموع فعلى ثلاثه اضرب مسموع يحبه الله ويرضاه وامر به عباده واثنى على اهله ورضي عنهم به ده الاولاني انا قلت قبل كده ان الله جل جلاله جعل من غايه ارسال الرسول ان يسمع الناس القران ان يسمع الناس القران سيدنا ابراهيم لما دعا قال ربنا وابعث فيهم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك يتلو عليهم اياتك هي دي القضيه ان يتلو هذا النبي عليهم الايات ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذه اعظم حجه أبلغ منا قال جل جلاله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يتلى عليهم لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع قرآن اقرأ علي القرآن يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن يقول أقرأ وعليك أنزل يقول نعم إني أحب أن أسمعه من غيري عشان كده عايزك تسمع قرآن وتتذوق قرآن تعالوا نسمع الأول كلمة واستمع نسمع كلمة واستمع يلا سمعنا كده كلمة واستمع اللي هي نمرة أربعة واستمع
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
معلش النمذ الذي معلش معلش آه، احنا لسه يبدو الكنترول برضو المره اللي فاتت ما عرفناش نشغلها والمره دي آه، ربنا يستر فالشاهد بس عايز اقول لكم ايه ان ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بسماع القران قال سبحانه ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد القى السمع انا عايزك تلقي بسمعك كده اه تنصت تسمع تسمع قران تسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتركز في السماع بحيث ان هذا السماع ينفذ من الاذن الى القلب ذلك هذا المسموع الذي يحبه الله ويرضاه القران وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فأما النوع الأول فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا قال الله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هؤلاء الأنعام ألا هؤلاء الذين شبههم الله عز وجل بالأنعام هم الذين لا يسمعون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وقال الاعتراف الخطير كنا مسمينها الاعتراف الرهيب درس قديم زمان اسمه الاعتراف الرهيب الاعتراف الرهيب ايه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ما كانوش بيسمعوا وهو سماع اياته المتلوه التي انزلها على رسوله فهذا السماع اساس الايمان الذي يقوم عليه بناؤه سماع القرآن بس يا جماعة مش سماع القرآن هو مجرد سماع التلذذ والتمتع نحن نقول الله لا ده السماع ثلاث أنواع اسمع دي كده نشوف هتطلع من أي نوع ها اتفضل
يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق
السماع ده بي بيقولوا ثلاث انواع السماع الاول سماع ادراك سماع الادراك اللي هو سماع الاذن سماع فهم وعقل اتنين ثلاثة سماع قبول وإجابة والثلاثة في القرآن سماع إدراك سمعوا إنك تسمع تسمع قرآن يعني آه، آه، أنا عجبني بس في والشيخ مصطفى إسماعيل الله يرحمه يقول واستمع ركز واستمع ركز ده سماع إدراك أن تدرك تدرك الكلام الذي تسمعه تدرك سماع إدراك في القرآن شوف ال شوف سماع الإدراك يعمل إيه بقى ها ها يعمل إيه اسمع الجن بقى قالوا إنا سمعنا قرآنا ها عجبا عاجب يا رب تفهم يا أحمد. والله الواد طارق المخرج ده لو هو قاعد لو لو لو يفهم معانا هيدينا التحف اللي معاه دي الحاجات الجميله قران القران عجب عجب عجب ه- عندك حته عجب تسمعها لنا من الاول كده من غير ما ت- ما تقطمها زي زي ما ما قطمت الاولانيه من الاول خالص اه، اسمع قرانا عجبا انا عايزك تدرك ان القران ده دول عجب سبحان الله العظيم الجن دول صحيح ولاد جن جن عارف آه لما قرأ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن قرأها على الجن وبعدين قرأها على الإنس على الصحابة فقال للصحابة لقد كانت إخ لقد كان إخوانكم من الجن أحسن مردودا منكم كنت كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب شوف بقى سماع الإدراك يخليك تعمل إيه سماع الإدراك أنا بقول كده أنا كنت بقول لل- لل- للشباب اللي أنا أنا كنت بقول نفسي أ- أفتح معهد لتعليم قراءة القرآن مش تعليم التجويد الغنة وال- والإدغام والإخفاء والإقلاب والإظهار والرم والإشمام وصفات الحروف الإطباق و- إلى آخره ومخارج الحروف مش مش قصدي ده قصدي القراية اللي بنسمعها دي اسمع ها
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
جزاك الله خيرا ال- جزاك الله خيرا انا بقول ايه ان السم... آه، كنت بقول نفسي اعمل مدرسه لتعليم تلاوه القران عايز الراجل اللي بيصلي بيا امام وهو بيقرا القران يقول يقول كلام ربنا يقوله لما يبقى سؤال يقوله في صيغه التساؤل لما يبقى جواب يقوله في صيغة الرد يقوله وهو بيقرأ لما يبقى إز إنكار يعظم الإنكار يحسسني بالقرآن يحسس المتلقي هي دي يخلي المتلقي يجاوب يرد على سؤال ربنا يعظم ربنا ي... ي... ي... يخ... لما تيجي آيات النار وآيات التخويف يحسسك ان انت م- مرعوب لما تيجي آيات الجنة وآيات الرجاء يخلي قلبك يتنطط من جوه الف... هو ده القرآن القرآن اللي لما حد يقرا بقى قال ايه خيركم من اذا سمعتموه يقرا القران حسبتموه يخشى الله تزيين هذا القران السماع النهارده الناس ما ما, ما بقتش تسمع ليه م- مش عارف ليه لكن سماع الادراك زي ما الجن قالوا كده يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق سماع إدراك لما يحصل الإدراك يتصل به الإجابة سبحان الله العظيم كان على ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي الراجل المشرك اللي اتولد مشرك وقاعد يعبد اصنام سنين الرسول يقرا عليه ايتين قران بس خلاص يسلم او الصحابي مصعب بن عمير يقرا عليه ايتين قران مباشره اول ما يسمع ايتين قران يسلم يسلم سبحان الله دي- هو ده سماع الادراك لما يسمع يدرك فيجيب مباشرة السماع الثاني سماع الفهم سماع الفهم اللي ده بقى اللي, اللي ربنا نفاه عن أهل الإعراض والغفلة قال سبحانه وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور التخصيص ها هنا لإسماع الفهم والعقل وإلا فسماع الأذن حاصل أقيمت به الحجة قال سبحانه وتعالى ولو, لا ولو, ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم ولا أفهم ولكن هم لا يفهمون والا فهم سمعوا ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون اي لو افهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا لان في قلوبهم من داعي التولي والاعراض ما ينفعهم من الانتفاع بما سمعوه اسمع مثلا آه، إز- ازاي دول ما بيفهموش في آه، آه، نمرة خمسة مثلا نحن أعلم بما يستمعون به يعني أحيانا بيبقى الإنسان آه، بيسمع وهو ناوي يكذب بيسمع وهو معرض اسمع كده الآية دي
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
هو من الأول حاطط في دماغه إن آه، الكلام ده سحر فمش هيقبل نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى هم بيسمعوا وقاعدين يقولوا شوف الكلام شو- وهكذا زي ما بيحصل النهاردة إنك أنت النهاردة تيجي تقول قال الله وقال الرسول وعظمة الشريعة وأهمية الشريعة و آه، بركة الشريعة ويقول- مشغول عن سماع الفهم سماع الفهم اللي, اللي بيجعل القلوب تعي وتدرك شوف نوع تاني من الناس اللي اللي شوف ربنا سبحانه وتعالى انكر عليهم ايه جميله قوي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم الصم والبكم الذين لا يعقلون دي آه، نمرة ستة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا آه، اسمع كده
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون جزاكم الله خيرا آه، هي دي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون اوعى تبقى بتسمع وانت مولي بتبعد مش مع ربنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اسمع وأنصت أنصت اسمع وافهم ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اوعى تقول ايوه انا سامع ايوه انا فاهم وانت مش فاهم ايوه انا سامع وانت مش سامع وانت مش ملقي السمع النوع الثالث سماع القبول والاجابه الاول سماع الادراك الثاني سماع الفهم والثالث سماع القبول والادراك وال والاجابه في إيه، قول الله سبحانه وتعالى حكايه عن عباده المؤمنين سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمع قبول واجابه مثمر للطاعه سماع قبول واجابه آه الايه لما نزل لما نزلت آه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله شوف بقى السماع سماع الادراك لما بقى سماع فهم لما بقى سماع قبول واجابه شوف المراحل دي جت ازاي لما نزلت هذه الايه جاء الصحابه وقالوا يا رسول الله نزلت عليك ايه لا نطيقها اللي بنحدث بيه انفسنا احنا قاعدين دلوقتي واحد قاعد دلوقتي وبيحدث نفسه انه هيكذب كذبه يقول انا سمعت انا عملت بس ما نطقش ما قالش الله عز وجل يعلم هذا الذي في نفسه لما راى الله هذا الذي هذا الذي في نفسه الايه بتقول سيحاسبه عليه انه كذب الصحابه قالوا لا ما نقدرش طب احنا نقدر ازاي نمنع انفسنا من هذه الوساوس فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا فلما قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير نزل التخفيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت خلي بالك ازاي بقى ان بدايه الامر سماع ادراك ادراكوا ايه المقصود بالايه سماع فهم فهموا ايه المطلوب من الايه سماع قبول واجابه سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير هي دي سماع قبول واجابه متضمن لانواع للانواع الثلاثه وانهم اخبروا بانهم ادركوا المسموع وفهموه واستجابوا له واستجابوا له لما فهموا وسمعوا وادركوا نزل من الله سبحانه وتعالى التخفيف هذا السماع آه آه، الاول آه سماع المطلوب سماع المراد من الله عز وجل في القران مدح آه يقول ابن القيم عليه رحمه الله والمقصود ان سماع خاصه الخاصه من المقربين هو سماع القران سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع هو سماع الآيات لا سماع الأبيات سماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان سماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء سماع المراشد لا سماع القصائد سماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغفلين من المطربين هذا السماع حاد يحدي القلوب إلى جوار علام الغيوب سائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح محرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات القرآن مناد ينادي بالإيمان ربنا إننا سمعنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر هو ده السماع هو ده السماع الحقيقي سماع القرآن سماع ينادي بالإيمان ودليل يسير بالركب في طريق الجنان داع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح حي على الفلاح حي على الفلاح صاحب هذا السماع لم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة تبصرة لعبرة تذكرة لمعرفة فكرة في آية دالة على رشد ردا على ضلال إرشادا من غي بصيرة من عمى أمرا بمصلحة نهيا عن مضرة ومفسدة هداية إلى نور هداية إلى نور إخراجا من ظلمة زجرا عن هوى حثا على تقى جلاء لبصيرة حياء لقلب غناء ودواء وشفاء وغذاء وعصمة ونجاء كشف شبهة إيضاح برهان تحقيق حق إبطال باطل هذا هو القرآن هذا هو القرآن الذي هجره المسلمون ولم يعودوا يسمعون نحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد ونناشدهم بالذي نزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة هل وجدوا ذلك أو شيئا منه في الدف والمزمار اللي احنا قلناه ده حد يلاقيه في غنوة الف... ل... أغ- أغاني الفجور والفسوق نغمه لشار لشاد ومطربات الالحان الغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي يشترك فيه محب الرحمن ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب العلم والعرفان ومحب الاموال والاثمان ومحب النسوان والمردان ومحب الصلبان كل الكلام عن الحب حب بقى حب وخلاص فهو يثير من قلب كل محب لشيء ساكن قلبه من هذا الشيء ويزعج قاطنه فيثير وجدانه ويبدو شوقه فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائنا ما كان ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقا في السماع وحالا ووجدا وبكاء ويا لله العجب اي ايمان وبصيره وهدى ومعرفه تحصل بسماع الالحان بسماع الحرام بسماع الضلال الذي يصرف عن القران قال الامام الشافعي عليه رحمه الله خلفت خلفي ببغداد شيئا سموه التغبير التغبير ده عباره عن طبله ومعاها عصايتين صغيرين كده بي بي زي بتاع ال- قال يصرفون به الناس عن القرآن سبحان الله العظيم ابن القيم أورد حديث عجيب هنا آه بس أنا آه، صراحة فاتني تخريج هذا الحديث ابن القيم بيقول هنا آه، كما في معجم في معجم الطبراني وغيره مرفوعا وموقوفا ان الشيطان قال يا رب اجعل لي قرانا قال قرانك الشعر قال اجعل لي كتابا قال كتابك الوشم قال اجعل لي مؤذنا قال مؤذنك المزمار قال اجعل لي بيتا قال بيتك الحمام قال اجعل لي مصائد قال مصائدك النساء قال اجعل لي طعاما قال طعامك ما لم يذكر ما لم يذكر اسم الله عليه الشاهد ان ده السماع الاول اللي هو سماع ال- السماع الذي مدحه الله في كتابه وهو سماع القرآن النوع الثاني من أنواع السماع سماع مباح السماع المباح اللي هو لم يرد فيه مدح ولا ذم أمر ولا نهي وإنما سماع آه، من باب آه، الهوى والشهوة المباحة سماع مباح فاحنا قلنا السماع الاولاني سماع آه، مسموع يحبه الله ويرضاه وامر به عباده واثنى على اهله ورضي عنهم وهو سماع القران الثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه وهو سماع الموسيقى والحرام والغناء السماع الثالث مسموع مباح مأذون فيه آه، إذا كان الس- الكلام اللي بيتقال يحبه الله فيحبه وإذا كان كلام من كلام الماجريات فلا بأس فيه تعالوا نسمع مع بعض برضو آه، نسمع نسمع شيء من السماع المباح الذي فيه كلام يحبه الله ويرضاه نسمع الأول آه، عندكم آه، ها هتسمعونا إيه يا حاج عمرو الأول نسمع آه آه، وحي على يوم المزيد عبد الله كامل آه، مي- وحي ميمية ابن القيم ابن القيم له قصيدة اسمها القصيدة الميمية وصف فيها الحج وصف فيها القيامة وصف فيها بقى الجنة ورؤية الله عز وجل آه، آه، في الجنة في يوم المزيد فاسمع كده اهو ده سماع مباح لما تسمع انشاد الشعر اسمع ها
وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا تتقصم وكثبان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم لمن دون أصحاب المنابر يعلم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرةً تجلى لهم رب السماوات جهرة تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلمه سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يسمعون جموعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سلام عليكم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا يقول سلوني يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحمه
جميل جميل وشيء رائع ويحرك الأشواق ويحدو القلوب نسألك الرضا اللهم إنا نسألك الرضا جزا الله خير الشيخ عبد الله كامل أثار شجوننا و آه، طيب ممكن نديها حتة حتة فرح يعني حتة لا حتة إيه حتة نغم حتة حتة مزاج حتة ها آه اه ممكن ده برضو من المباح يعني ايه لما تسمع كلام مباح آه، يبقى يبقى ده من المباح اقصد كلام مباح بدون موسيقى كلام مباح مش غنى في فرق بين آه، انا خايف للحلقه بس تخلص في فرق بين انشاد الشعر وبين الغنى آه، آه، الامر مختلف تماما آه، آه، مثلا اسمع اسمع انشاد الشعر وبعدين اسمعك الغنى اسمع انشاد الشعر مثلا ايه آه، آه، آه، كلمات ابن القيم عليه رحمه الله لقد كان يسبي ال- ده انشاد الشعر لقد كان يسبي القلب في كل ليله ثمانون بل تسعون نفسا وارجح يهيم بهذا ثم يالف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك اجابه فلست اراه عن خبائك يبرح حرمت منائي منك ان كنت كاذبا وان كنت في الدنيا بغيرك افرح وان كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح اذا لعبت ايدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح فإذا أدركته غربة عن دياركم فحبكم في الحشا ليس يبرح وكم مشتر وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم أره إلا لحبك يصلح الكلام لله طبعا سبحانه وتعالى فلم أره إلا لحبك يصلح هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس بل هو أفيح فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدح ده إنشاد الشعر اللي احنا قلناه ده ده الإنشاد مش اللعب اللي بيحصل في المساجد ويقول لك حصل إنشاد شعر لا الرسول سمع من حسان بن ثابت في في المسجد إنشاد شعر وقال له انشد هو ده الإنشاد الإنشاد يبقى كده مش الغنى تحبوا تسمعوا غنى اسمعكم غنى اسمع بقى غنى هات لنا يا عم الحته بتاع الفشني واتاك جبريل
يا روحي فيا روحي فارتياحي
جزاكم الله خيرا انا عايز اسمع واتاك جبريل الامين عشان الوقت واتاك جبريل الامين ف ليه؟ عشان نختم بس ايه بادي المباح احنا بنتكلم في السماع ان السماع ده سماع الشيخ طه الفشني والشيخ نصر الدين طوبار والشيخ محمد الفيومي والشيخ محمد آه، اسمه محمد قاسم ولا محمد عمران آه، التواشيح الدينيه دي من المباحات اذا خلت من الشركيات إذا خلت من الغلو والشرك يبقى هي ديت مباح الكلام مباح الكلام في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بدون غلو بدون شرك إذا كان الكلام في الثناء على الله عز وجل ب- بدون غلو ودون أن آه، يعني بالتعظيم والتوقير والإجلال يبقى سماع مباح نا- آه، وأتاك جبريل الأمين
بحراء خطا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد حقا كنت تملو عابدا ربا كريما واسع الإمداد ربا كريما ربا كريما ربا كريما واسع الإمداد وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين كبريت الأمين وأتاك جبريل الأمين مبلغا وأتاك وأتاك جبريل الأمين مبلغا مبلغا وأتاك وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل جزاكم جزاكم الله خيرا يعني كده ايه آه، اتسلطنا فاحنا بنقول ايه ان هذا الغناء من آه، المباح من المباح اللي احيانا الانسان بيحب يرفه عن نفسه يروح عن نفسه آه، ي- آه، آه، مفيش مانع مفيش مشكله يعني هذا هي دي هي دي بقى السعه والرحمه والتيسير في هذا الدين في هذه الشريعة في الأحكام في الحلال والحرام زي ما بقول كده ممكن حد بي الموضوع ده عنده مزاج بي- بيتبسط لما يسمع كده وينتشي و... ف... فالشاهد دي أنواع السماع أعلاها بالطبع بدون شك سماع القرآن الكريم القرآن العظيم واللي بيسمعوا قرآن بالله شوف بقى لما واحد يسمع كلام الله بالله سبحان الله العظيم عايز اختم اسمع قران ف سمعونا ايه عاي- عايز سمعونا حاجه حلوه من عندكم حاجه قران عشان نختم بيها في الاخر آه، نسمع قران قران بس آه، حضر قلبك كده وركز واسمع قران ها نسمع قران هم؟
والذين اجتنبوا تاني الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا
أولئك الذين أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الناس اللي بيستمع القول فيتبع أحسنه خلصنا في منزلة الإسماع أو مرتبة الإسماع من مراتب الهداية أن الناس ع- أن السماع على ثلاثة أنواع سماع واجب وهو سماع القرآن سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه تل- تلت انواع او او مراتب هذا السماع ثلاثه سماع الادراك سماع الفهم سماع القبول والاجابه قران السماع الثاني سماع مباح وهو سماع ماذ- الامثله التي ذكرناها انشاد شعر او غناء الشعر من الرجال الغنى الثاني والدف هذا عمل النساء وللنساء لا, لي لا ليس مباحا للرجال السماع المحرم هو سماع الموسيقى والألحان والأغاني والفسق والفجور والكلام عن الحب وغيره من المحرمات والعشق المحرم هذا سماع محرم أسأل الله جل جلاله أن يسمعنا ما يحب اللهم أسمعنا ما تحب واصرف عنا الحرام وأهله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين